أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا ماذا أعددت لرمضان خلاص يا جماعة دخلنا في المرحلة الأخيرة في الاستعداد لرمضان بقينا في النصف الثاني من شعبان بقينا في الشوط الثاني من معسكر الاستعداد لرمضان كلهم 10 11 يوم ولازم نلحق من دلوقتي نستدرك اللي فاتنا ونحاول ان شاء الله ان احنا نبذر شيء علشان نحصده في رمضان الحديث في مسند الامام احمد عن انس رضي الله عنه ان رجلا سال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عن الساعة فقال متى الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها قال ما أعددت لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت انا جايب الروايه دي ويمكن القصه معروفه ويمكن الحديث نكون سمعناه كتير بس انا جبت الروايه دي بتاعت مسند الامام احمد علشان فيها المعنى اللي النهارده عايز اتوقف معاكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وساله متى الساعه قال وما اعددت لها وانا عايز اسالك النهارده واقول لك ماذا اعددت لرمضان يا جماعه السنه دي كتير قوي الشكوى غفلة شديدة احنا في زمن الصيف ولسه في ناس لسه راجعة من المصايف ولسه ناس دلوقتي بتجهز عشان المدارس والشتاء و و و و ورمضان فين يا جماعة في وسط الحاجات دي كلها أين الاستعداد لرمضان الكل يقول يا شيخ مش لاحق أنا لسه ما عملتش حاجة ده خلاص ده انا بصيت لقيت شعبان خلص ده ناقص 10 ايام ماذا اعددت لرمضان الله جل وعلا قال ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده لازم نستعد يا جماعه لازم نلحق نعمل حاجه في العشر ايام دول عارف دلوقتي خلاص لازم كده عاملين زي مذاكرة ليلة الامتحان فلازم نلحق بكم وصفة علاجية سريعة علشان نلحق نعمل حاجة في رمضان الوصفة بقى السريعة دلوقتي أول شيء لازم لازم تحس يعني إيه رمضان دلوقتي لازم أنا عارف إن أنت ممكن تكون سمعت من هنا للصبح عن المعاني دي شهر العتق شهر المغفرة شهر تضاعف فيه الأعمال فيه ليلة القدر فيه فيه أيوة صحيح بس أنا عايز أقف معاك في الأول وهي دي وقفتنا الأولى في وصفة العلاج السريعة علشان نلحق نستعد ونعمل أي حاجة في العشر أيام اللي جايين الوقفة الأولى استشعر نعمة رمضان نعمة رمضان يا جماعة أنا عايز أوصفها لك وعايز أوصلها لك بالطريق من ناحية تانية خالص غير الكلام اللي احنا دايما بنسمعه انت بتقول رمضان شهر العتق أيوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لله في كل ليلة عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار عايز تعرف يعني ايه عتق من النار اعرف يعني ايه نار عارف عايز تعرف يعني ايه نار والله خلال العشر ايام دول بكرة يا ريت خد بعضك واطلع على أقرب مستشفى وادخل قسم الحروق ساعة ما عينك هتبص على أثر النار دي اللي هي جزء من سبعين جزء من نار جهنم ابن رجب في كتاب التخويف من النار بيذكر بعض الآثار عن السلف فيها أن نار الدنيا تشتكي من شدة نار جهنم نار الدنيا بتشتكي من شدة نار جهنم عارف نار الدنيا دي اللي هي ايه عارف أفران الحديد والصلب هي دي النار لما عينك هتقع على راجل ابتلي بالحرق بنار الدنيا وتشوف قد ايه ألمه هتعرف يعني ايه نار ساعتها هتخرج تقول يا رب يا رب من علي في رمضان بالعتق من النار مش هستحمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الأرض اللي خد كل حاجة في الدنيا مال نساء جاه أراضي كل اللي انت تتصوره من متاع الدنيا عنده كل حاجة اتمتع بكل شيء في الدنيا يؤتى بأنعم أهل الأرض ممن يكون من أهل النار فيغمس في النار غمسة غمسة ثانية في النار يطلع يقول ايه يقسم بالله ما رأى نعيما قط سلم يا رب سلم يا رب من علينا يا رب في رمضان بالعتق من النار يا رب احنا ما نستحمل أدنى عذاب في النار أدنى عذاب في النار الراجل يقعد على جمرة في النار رجليه تبقى على جمرة في النار يغلي منها دم رأسه شفت النار صعبة ازاي ربنا يقول أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة شوف يحصل ايه يبقوا مغلول يعني متأيد من ايده دي ومن ايده دي فالنار تأتي من قبل وجهه متصور أصعب مكان ده الوجه النار تأتي قبل وجهه فلا يستطيع أن يردها لو كده عايز يمسك بإيديه يحامي عن وشه من أثر النار أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة شفت نار يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل النار يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت يبكي نهر وإنهم ليبكون الدم شفت يعني إيه نار يبقى رمضان فرصة عظيمة ونعمة ما بعدها نعمة إن ربنا يكتبني ويكتبك إن شاء الله ويكتب حضرتك من العتقاء من النار لو استشعرت نعمة رمضان هتقطع نفسك رمضان السنة دي وهتجتهد اجتهاد عمرك ما اجتهدته في حياتك في عبادة رب العباد رمضان شهر المغفرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر تتغفر الذنوب عارف يعني إيه تتغفر ذنوبك لو تعرف والله النعمة دي فعلا هتجتهد اجتهاد عظيم جدا في رمضان السنة دي لما تعرف يعني إيه ذنب وتعرف يعني إيه مغفرة الذنب الذنب هو سبب كل مشكلة وكل بلية وكل مصيبة يبتلي بها يبتلى بها العباد في الدنيا كل حاجة وراها ذنب كل مشكلة في حياتك والله أساسها ذنب الذنب يذل صاحبه أبى الله إلا أن يذل من عصاه هو كده الذنب يمحق البركة ينكس القلب يقلب قلبك انت بتشتكي كتير من قسوة القلب تقول لي قلبي غافل مش لاقي والله بحاول وما فيش فايدة ايه المشكلة ذنب اتنكست النكتة السوداء على القلب فقفل بينك وبين ربنا ذنب أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك فلو لم تغفر هذه الذنوب تبقى مشكلة كبيرة لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل شعار دخول الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم لازم ما يبقاش أي أثر في قلبك من الذنوب شوف بقى رمضان يجي جميل وعظيم وجليل قد ايه تغفر الذنوب مفيش اثر للذنوب خلاص مش فقط هتمحى من الصحائف لا هتتبدل ان شاء الله حسنات هتبقى نور يبقى رمضان عظيم قوي وفرصة كبيرة قوي اوعى تضيعها اوعى تضيع الفرصة دي من ايديك فرصة انك تقبل على ربنا سبحانه وتعالى بالقلب السليم الصافي من اثر كل الذنوب في حياتك كل الذنوب والكبائر ان شاء الله ربنا يغفرها والصغائر ربنا سبحانه وتعالى هيكفر هذه السيئات بس لازم تشتغل لازم تستعد لو عرفت يعني ايه نعمة رمضان هتجتهد لما تعرف ان رمضان زمان القرب مش النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وقعد يقول امين امين امين وقال اتاني جبريل فقال يا محمد من ادرك رمضان فلم يغفر له فيه فأدخله الله النار فأبعده قل آمين قال آمين العكس اللي هيدرك رمضان ويغفر له فيه يبقى سبب دخول الجنة إن شاء الله ويقرب من الرحيم الرحمن أسب أثبت لك الكلام ده بالدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت لو صححت صيامك وقيامك وفعلا نلت جايزة رمضان هتبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأديت الصلوات الخمس وآتيت الزكاة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء الصديقين والشهداء دول فين؟ في الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى رمضان فرصتك ولا لا ويبقى رمضان نعمة عظيمة ولا لا لو تعرف النعمة الكبيرة العظيمة دي فعلا هيورثك ده الاجتهاد هتستعد بقى استعداد حقيقي هتخلي العشر ايام دول اللي اتبقوا خلاص ما بقاش فيه وقت فعلا هتخليهم في مرضات ربنا مش هتلتفت عن المعنى العظيم ده قدامك هدف انت محدده وهتعيش له علشان تجني الثمار العظيمة الكبيرة دي تعتق من النار تبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبلغ منزلة التقوى يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تبقى قريب من ربك القريب ربك اللي أقرب إليك من حبل الوريد محتاج تقرب له قوي محتاج تحبه قوي محتاج تحس بقلبك برحمته وجوده وإنعامه فساعة ما هتقرب له فعلا ساعتها هتعرف انت كنت محروم قد ايه وانت بعيد عنه بعض السلف قال لو أن الرجل اجتهد ألف ألف سنة مليون سنة يجتهد في طاعة الله ثم أعرض عن ربه في ساعة ساعة بس التفت شوية أعرض شرد لكان ما فاته أكثر مما حصل ساعة تضيعها هتتحسر عليها قوي ساعة شرود وغفلة هتبقى صعبة قوي ومرة قوي ساعة الحساب عشان كده لما نحس من جوانا نعمة رمضان ونحس يعني ايه رمضان هو ده اللي هيورثنا الدافع ان احنا نعمل بكل جد واجتهاد الخطوة التالية على طول أول ما تحس بالخطر أذكرك نجدد التوبة احنا عملنا حلقة كاملة نتكلم فيها عن تجديد التوبة من معاني كتيرة قوي من شرودنا وغفلتنا من من من حاجات كتير احنا محتاجين نجدد التوبة دلوقتي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون علشان نعرف طريقنا ونسدد في الطريق احنا محتاجين انك تجدد توبتك محتاجين نجدد توبتنا علشان يطهر القلب فيصلح في ان يستودع معاني الايمان وإلا لو لم نجدد التوبة مش هينفع المعاني دي كلها مش هنعرف نحصل المعاني دي لأنه هيطلع الذنب هيقفل بينك وبين ربنا محتاج تجدد توبتك وانت عملي علشان خاطر تنفذ المعنى ده ورد الاستغفار يا جماعة لازم خلال العشر أيام دول يزيد جدا سيدنا أبو هريرة كان يستغفر ربه كل يوم 12 ألف استغفار يسبح 12000 اشمعنى 12000 قال لك أصل ال 12000 دول كانوا الدية دية الواحد يعني الواحد كده قيمته تطلع قد ايه 12000 درهم قال لك انا كل يوم استغفر او اسبح ودي اقل صدقه على كل تسبيحه صدقه وعلى كل تحميده صدقه كان يستغفر قد ايه بعض السلف يقول لك كان يستغفر كل يوم خالد بن معدان يستغفر كل يوم أربعين ألف فلما مات لما كان على غسله و- وجدوا يده تشير بإشارة التسبيح صباعه بيتحرك أكرمه الله عز وجل كان بيستغفر كل يوم كده سيدنا أبو الدرداء كان بيستغفر مئة ألف أنا ما أقولش كده سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة مئة مرة وزود واستشعر المعاني وانت بتلهج بالذكر واقول لك على حاجه مهمه واحنا في موضوع الاستغفار ده وانت بتستغفر ما تستغفرش لنفسك بس استغفر للمؤمنين والمؤمنات النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنه شوف بقى لما يطلعوا مليار ولا كم مليار ده اللي على الارض دلوقتي من المسلمين مليار و200 مليون وكمان بقى الاحياء والاموات هات بقى كمان السلف يطلعوا كام دول شوف تاخد لو استغفرت لهم الحسنات العظيمه دي جدد توبتك وجدد هذا المعنى انك تكثر من الاستغفار طيب الخطوه التاليه بعد ما هنستغفر محتاج عزيمة محتاج ان ربنا يديك الإرادة اللي بيها تستطيع ان انت تنفذ بقى الأعمال المطلوبة منك هأوصيك بكنز رمضان كنز والله كنز بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كنز قال النبي صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا اكتنز الناس الذهب والفضة الناس النهاردة ما وراهاش إلا فتنة المال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم فتنة وفتنة أمة المال فكله مش عارف يعمل إيه في مشاكل الدنيا اللي فوق دماغ كل واحد فلو الناس كلها جرت على المال جرت على الذهب وجرت على الفضة فاكنز أنت هذه الكلمات بالذات أول سطرين في الكلام اللي هنقوله دلوقتي ده يا ريت تكتبوا معايا ويا ريت تقولوا كتير قوي دلوقتي وفي زمان رمضان اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب والله الدعاء ده جاب كل حاجة ممكن حد يتكلم فيها عن رمضان نرجع تاني لحديث شداد بن أوس كنز رمضان زي ما قلنا يا شداد بن أوس إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر عايزين السنة دي قلوبنا بقى ما تلتفتش بعد ما الواحد بتوصل له الشحنة الإيمانية و- وصيام وقيام وتلاوة قرآن والواحد بيبقى مقبل على ربنا بعد كده القلب يزوغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم مش عايزين بقى الزوغان ده تاني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا عشان كده من دلوقتي هنسأل ربنا إنه يثبتنا على طريقه نسألك الثبات في الأمر التانية دي هي دي اللي أنا كنت عايز الحديث عشانها والعزيمة على الرشد ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيك عزيمة وإرادة وهمة على طريق الرشاد فتبلغ هذه الثمرات العظيمة من ثمرات رمضان العزيمة على الرشد ربنا يمن عليك بعلو الهمة قالوا بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى عارف بكتر ما كل ما عندك من جهد وقوة كل ما هتتعب أكتر كل ما هتنصب أكتر لله كل ما هتبقى منزلتك أعلى عند ربنا سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب كان مالك بن دينار يقول إن المحب لله يحب النصب لله تحب كده تعرق في طاعة مفيش أحلى من كده إنك تبذل قصارى جهدك يا ما تعبنا للدنيا نتعب بقى لله يا رب الدين العزيمة دي يا رب من عليّ بالعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك فاكر قلنا الكلام ده قبل كده لو انتوا فاكرين كنا ساعة ما بنقول ازاي نتغلب على نفسنا الأمارة بالسوء كنت بقول لك عليك بموجبات الرحمة علشان ربنا قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي عايز ربنا يحفظك من نفسك الأمارة تنزل رحمة الرحمة دي يا جماعة البنزين اللي بيحركك وإلا مش هو ده اللي بيحصل في رمضان تلاقي العملية كده تمسك المصحف ما شاء الله الورد بيتاخد ممكن تقرأ لك جزء وممكن تلاقي نفسك دخلت في الجزء اللي بعديه والقرآن حلو على لسانك وماشي تقول أذكار ماشية الأمور ربنا موفق الرحمة نازلة علشان كده فايق وشغال الرحمة بتترفع مفيش مش قادر مفيش رحمة الرحمة هي اللي بتخليك تعرف تشتغل والرحمة هي اللي هتكون سبب دخولك الجنة لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته شفت بقى وإحنا هنبقى في شهر الرحمة ومحتاجين بقى البنزين ده كمان دلوقتي علشان نعرف نشتغل فتقول له يا رب أسألك موجبات رحمتك عايزك تعمل أعمال كتيرة تستوجب رحمة ربنا هو ده الاستعداد يعني زي إيه؟ زي عيادة المريض كنت لسه بقول لك روح على قسم الحروق وشوف عشان تحس يعني إيه نار فتسأل ربنا إنك تعتق من النار أيوة وخد نية فيها من عاد مريضا خاض في رحمة الله فإن جلس عنده اغتمس فيها رحمة عظيمة هي صلاة أربع ركعات قبل قبل صلاة العصر أربع ركعات ربنا إذا صليت له أربع ركعات قبل العصر رحمك رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة تستنزل بها الرحمة قراية القرآن تستنزل بها الرحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة حاجات كثيرة وعظيمة هي دي موجبات الرحمة في شهر الرحمة يبقى احنا لازم نتواصى بالدعاء ده يا جماعة قوي رابع حاجة كانت ايه وعزائم مغفرتك احنا عايزين يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر طيب الدعاء ده بيقول كده يا رب من علينا بعزائم المغفرة أسباب المغفرة الحاجات اللي تستوجب مغفرتك يا رب عليك بالاستغفار يستوجب مغفرة الله جل وعلا حاجات كتيرة قوي انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة تصلي جماعة وانت واقف وكلنا نقول آمين خلف الإمام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسبغ الوضوء غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حديث رواه البزار حسنه بإسناد حسن إسباغ الوضوء تأمينك مع تأمين الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنبك عايز ايه احلى من كده لا بلاش ده كله حاجات سهلة وميسورة قوي لو انك حمدت الله جل وعلا بعد ان تأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه لو لما تيجي تلبس كل مرة وانت بتلبس تقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه مستني ايه أبواب المغفرة دي كلها مفتحة الحق اعمل حاجات من دي علشان يغفر فتبقى دخلت رمضان بقلب سليم وتبقى في شهر المغفرة وانت بتسعى في أسباب المغفرة فيغفر الله جل وعلا لك وأسألك شكر نعمتك وأسألك شكر نعمتك قلنا لو حسيت نعمة رمضان شكرها يا جماعة لو ربنا بلغنا رمضان شكرها ان انت ما تسيبش باب من أبواب الخير تقدر عليه وما تعملوش هو ده بقى الشاكر لله لا يدع بابا من أبواب الخير إلا ويدخل على الله منه فيا رب من علي بشكر نعمة رمضان من علينا يا مولانا بشكر نعمة شكر نعمة رمضان علينا وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك نفسي في رمضان السنة دي يا رب أنا إن شاء الله صايم وبالليل في القيام يا رب يا رب يبقى أحلى رمضان في حياتي يبقى أفضل صيام أتقرب بيه إليك يا رب يبقى أفضل ليالي حياتي وأنا قايم واقف بين إيديك يا رب أستعد ليوم يقوم الناس لرب العالمين عايزين السنة دي ما يبقاش العمل نهتم بصورته قريت ختمة قرآن لا ختمتين آه صليت كل ليلة ورا الإمام بجزء عملت عملت عملت أنا عايزك تجود العمل عايز في القيام الخشوع ده أول حاجة بتترفع الخشوع وأنا نفسي يرفع ذكرك في رمضان السنة دي فهيترفع ذكرك وتبقى بالمنزلة عند الله لو المعنى وصل لقلوبنا ما اهتمناش بالصورة بس بقت الصورة والعمل جوهر العمل هو ده اللي احنا عايزينه ما يبقى الصيام عن الأكل والشرب وخلاص لا عايز عينك تصوم عايز ايدك تصوم عايزك من جواك وأهم حاجة قلبك يصوم خلاص قلبك ده لا تستودع فيه شيئا إلا محبة الله كل المحاب حب الدنيا واللي معلق قلبه بواحدة واللي معلق قلبه في فلوس واللي معلق قلبه بمنصب وجاه واللي واللي كل الحاجات دي كلها تصرفها عن قلبك يبقى يصوم قلبك وتصوم جوارحك زي ما انت صايم عن الأكل والشرب حسن العبادة يا جماعة الإحسان في العبادة الإحسان اللي هي المنزلة الأعظم من منازل الإيمان حين تعبد الله كأنك تراه عايزين نحس السنة دي بقلوبنا بربنا وبقرب ربنا مننا عايزين نحس أن الله ناظر إلينا مطلع علينا عايزين يا جماعة المعاني دي تدخل قلوبنا وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا أصل موضوع اللسان ده هو المشكلة الكبيرة تعرفين أن المرأتين اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهما أنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا عما حرم الله لأنهم كانوا بيغتابوا الناس فلسانك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يمكن هي الكلمة هي اللي مضيعة الدنيا إن الرجل لا يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا لسانا صادقا يا رب اجعل هذا اللسان مستقيما لا معوج الجوارح كل يوم تقول للسان كده إن أنت استقمت استقمنا وإن أنت عوججت عوججنا عشان كده واجب قلل الكلام بالذات بقى الكلام ده للأخوات حضرتك المكالمات والكلام بقى الكتير ونجيب بقى في سيرة الناس ويحصل ويحصل نقفل لساننا شوية النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا وصفة عباد الله المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون علشان يبقى رمضان عشان تبقى عدة هو ده اللي نستعد بيه علشان ما أعددت لرمضان أعددت له لسان صادق أعددت له قلب سليم أعددت له موجبات الرحمة وعزائم المغفرة هو ده العدة ولسانا صادقا وقلبا سليما سلم من كل الآفات مفيش نفاق مفيش رياء مفيش كبر المعاني دي كلها يا رب طهر قلوبنا منها وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب الحديث ده يا ريت نحفظه ويا ريت نردده كل يوم وفي رمضان كل يوم وانت بتفطر وفي السحر واحنا في السحر الآن يا رب تقبل منا يا رب هذا الدعاء نقول تاني المعنى عايزك تحفظه معايا النهاردة الحديث ده أهم عدة تستعد بيها لرمضان يا شداد بن أوس إذا أن إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب بعد العزيمة الخطوة التالية الخطوة الرابعة بقى عايز أحط معاك برنامج إيماني على مدى العشر أيام الجايين دول هناخدهم من سورة المدثر والمزمل حطت لنا منهج في نقط عشر نقط تعال ناخدهم واحدة واحدة كده بسرعة في العجالة دي علشان خاطر العشر أيام الجايين بالعشر حاجات اللي احنا هنقول عليهم دول شوف ربنا يقال ايه يا أيها المدثر عارف القصة انت النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة و لما نزل جبريل وسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأخذ يقول دثروني دثروني غطوني غطوني أيوة قال له يا أيها المدثر وهاخد منها المعنى ده الدفء والحنان والأمان عند الرحيم الرحمن فإذا كنت أنت عايز قلبك يشرب معاني الإيمان دي استغف بالله واستعن بالله وفوض أمرك وارمي حملك كله على ربك ومولاك يا أيها المدثر قم أيوة خلاص مضى زمان النوم مفيش نوم دلوقتي مفيش كسل ما ينفعش قم النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة خديجة مضى زمان النوم يا خديجة وأنا بقول لك دلوقتي كده قم شيل بقى يا شيخ أنا عامل ذنوب ومعاصي أنا بعمل كذا أنا لسه ما بطلتش كذا قم انفض عن نفسك كل غبار المعاصي ده قوم اغتسل وفوق قم فأنذر وربك فكبر وعظم ربنا في قلبك يبقى ربنا أعظم شيء عندك الله أعلى وأجل أبو سفيان لما وقف يوم أحد يتفاخر ويشمت في المسلمين ويقول أعلو هبل أعلو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون قالوا يا رسول الله ما نجيب قال قولوا الله أعلى وأجل هو ده ربنا أعلى وأجل ربنا أعظم في قلبي من كل شيء لو كبرت ربك وعرفت أن ربك الكبير المتعال يبقى مفيش أعظم من ربنا ومفيش حاجة تبقى أكبر في بالك وفي خطرك من طاعة ربنا وربك فكبر الجاية دي وثيابك فطهر ثيابك قالوا ظاهرك وثيابك قلبك عايزك تطهر قلبك عايزك تنقي قلبك من أثر الذنوب دي كلها وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر رواسب المعاصي والجاهليات الكبائر الذنوب لسه مش هتبطل بقى السجاير دي لسه مزمزق في الصلاة هي صلاة واحدة اللي بتتصلى وخلاص ناس بتصلي ركعتين في النهار وكده وناس بتصلي الجمعة وخلاص وفين بقى الصلوات لسه مش هتلتزمي بالحجاب ده احنا قلنا التبرك كبيرة من الكبائر لسه بتمد ايدك على مال الحرام لسه حاطط فلوسك في بنوك الربا لسه مش هتطهر مالك من الربا لسه مقر ومصر على المعاصي لسه تعرف فلانة وفلانة ولسه بتعصي معاها ربنا لسه كل ده مش هتخلص منه والرجز فاهجر سيبك بقى لحظة المغفرة لحظة العتق عشان كده هيبقى شعارك ده والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولو اشتغلت من هنا لغاية آخر عمرك وتقطع نفسك في طاعة ربنا والله هتحتقر يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لو أن أحدكم من يوم ولد إلى أن يموت أتى ربه زحفا لحقره يوم القيامة يوم القيامة هو ماشي زحف ربنا ساعة ما يبص كده يقول ما عبدناك حق عبادتك شفت عشان كده اوعى تمن على ربنا بعمل ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر واصبر على طاعة ربنا واصبر على هجر المعاصي هي في الأول بس بتبقى الخطوة صعبة شوية لكن هتتيسر بتيسير المولى سبحانه وتعالى في الأول بس خد الخطوة وربنا هيقبل عليك ربنا لا يعرض عمن أقبل عنه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا خد الخطوة نفذ عملي هتلاقي بقى في في المزمل واحد قيام الليل قم الليل إلا قليلا اتفقنا في زمان شعبان ده ان احنا لازم نحافظ على اقل حاجة على ركعتين علشان لا نكتب من الغافلين النبي قال من قام الليلة بعشر ايات لم يكتب من الغافلين مئة اية كتب من القارتين الف اية كتب من المقنطرين نحافظ عايزين نعلي بقى احنا كنا متفقين على عشرة عايزين نعلي في العشرة ايام الجايين دول تصلي بثلاث أربع صور من الصغار من القصار هتلاقي نفسك جبت المئة آية ولو جبت المئة آية تكتب عند الله من القانتين الخاشعين المتذللين عباد ربنا الصالحين عايزين ده قوم الليل وعايز معاها بدل بنقول موضوع الصلاة واجب عملي يا جماعة فاكرين مشروع الأربعين يوم ولا نسيتوه خلاص يبتدي من بكرة الأربعين يوم مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق هم 200 خطوة كل خطوة منهم كل صلاة منهم هتبلغك براءة من النار هتتحرم عليك النار وخلاص تخلص من مشاكل النفاق اللي كلنا بنشتكي منها في زماننا ده براءة عشان كده عايز خد تاخد بالك قوي قوي قوي بقى من بكرة من أول الفجر الجاي ده على طول خلال الفترة دي ناخد العشرة أيام دول من شعبان وناخد كمان إن شاء الله رمضان كله يبقى جبنا الأربعين يوم يبقى دي إيه قم الليل قلنا فيها قيام الليل وخدنا معاها الصلاة تاني حاجة ورتل القرآن ترتيلا ورد القرآن عايزينه يزيد ممكن يبقى يا جماعة خلال العشر أيام دول نعمل ختمة ختمة تقرأ كل يوم علي الورد بقى شوية ما هو ده بقى الاستعداد الإيماني نعلي شوية نعمل ختمة خلال العشر أيام دول ونشرب القلب معاني القرآن الجميلة دي ثالث حاجة واذكر اسم ربك كثرة الذكر كثرة الذكر على لسانك بالذات الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا اتفقنا قبل كده أكتر من مرة آخر حاجة وتبتل إليه تبتيلا أنقطع لله عايزين الفترة دي يا جماعة ننقطع فيها لطاعة ربنا قفل بقى كل الحاجات المتفتحة عندك دي وحاول تقبل بقلبك على ربك عارفين عايز اختم بيها دي قاتل المئة الراجل اللي قتل 100 واحد وفي الاخر خالص ربنا غفر له عارفين النبي بيقول ايه في الحديث يقول فاقبل بقلبه على ربه فكانت الجايزه الجنه واتغفرت له كل الذنوب دي وكل الموبقات دي يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب أعتق رقابنا جميعا من النار يا رب من علينا بأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب يا كريم يا عظيم لا تحرمنا لذة القرب منك ولا تحرمنا منك ومن علينا يا مولانا بأن نكون من عبادك الصالحين وأن ترزقنا ثمرة التقوى في رمضان يا حي يا قيوم اجعلنا في رفقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم